نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1442 وعنوانها جذور ومعنا الجذر الثالث القرآن الجر... القرآن جذر عميق لكنه جذر له نور نور عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت أوصني يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله قلت يا رسول الله زدني فقال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض ونور لك في السماء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه لك نور فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء واخزن لسانك واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم وصايا الصحابة دي وصايا غالية قوي وعالية قوي عجبتني واخزن لسانك اخزنه اقفل عليه حطه في الخزنة ما تطلعوش القرآن نور نور نور حقيقي إذا أردت أن تسير بالنور فعليك بالقرآن نور ينور البصيرة نور ينور العقل نور ينور الفهم نور القرآن نور القرآن شفيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه خلف ظهره ساقه إلى النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان شوف القرآن اللي هيشفع بس انه يمنعك من النوم بالليل مش تاخد القرآن وتنام القرآن كرامة لك يوم القيامة القرآن رفع درجات يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية عند آخر آية تقرأها القرآن نجاة من العذاب اقرأوا القرآن ولا تتركوا هذه المصاحف مغلقة فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار لو جمع القرآن في إهاب إهاب يعني جلد لما آه عارفين لما تسلخ الشاه ويطلع الجلد بتاعها كده لو الجلد ده اتحشى قرآن ما يحرقوش ربنا بالنار أي قلب وعى القرآن لا يدخل النار لا يدخله الله عز وجل في النار القرآن سبب لأن يحبك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف النظر في المصحف وعايز اقول حاجة آه عندي وقد اكون مخطئا ربنا يغفر لي ويعفو عني ان المصحف اللي على التليفون مش مصحف ده تليفون المصحف مصحف فالتليفون ده خمارة مليان بلاوي سودة حاطط مصحف في وسطيه انا ما بقولكش ما تحطش مصحف في التليفون لا ده انت لازم يكون على تليفونك مصحف والا ما فيهش بركه لكن القرايه تبقى في المصحف التليفون ده عليه كل حاجه اما بتقرا فيه بتطلع وبعدين وانت بتقرا والتليفون رن ارد فيختفي المصحف عيب قوي في حقك قدام ربنا قوي قوي قوي قوي لما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم المصحف الورقي ده حاجة تانية زي ما بنصح دايما انك تقرأ في كتب العلم الورقية مش على الكمبيوتر ولا على النت اقرأ في الورق وعلم بالقلم واكتب في الكراسة هو ده طلب العلم ده طلب العلم الصحيح وزي ما قلت في وقت من الأوقات ولسه قرأت جديد حديثا ان واحد من الغربيين الكبار بيقول ان ال ال ان هيجي يوم قال ان انا عارف ان الحرب العالمية الثالثة هتكون بالاسلحة غير تقليدية الحرب العالمية الرابعة هتبقى بالعصاية والسيف أو قال كده او الحديدة ليه هم عارفين جيدا ان في يوم من الايام فيروس هيطير كل ما يسمى الكتروني لا هيبقى لا في نت ولا كمبيوتر ولا تليفون ولا اي حاجة كل ده هيضيع بمنتهى البساطة منين عارف لما طلعوا القمر قالوا الارض كانت هتتدمر مرتين ما يبقاش عليها اي بشر مرة اولانيه لما طلعوا القمر وكانوا خايفين اللي هيرجعوا للقمر يجيبوا جراثيم وميكروبات وحاجات من القمر ما ما لا تستطيع الارض تطلقها فاول ما يطلعوا ال ال رواد الفضاء دول هتتدمر الارض كانوا خايفين من كده وقالوا كان نسبة 1% بس برضه لازم نعمل حساب وعدت الثانيه لما قرروا ان هم يفجروا اول قنبله نوويه صنعوها وقالوا كانت درجه الحراره اللي هتصدر منها ممكن تدمر الارض فهم متوقعين ان هتتدمر الارض هتتدمر في يوم من الايام بايد البشر ده غير يوم القيامه فالشاهد ايه ان مصحفك وكتابك وورقتك وقلمك مش سيبك بقى مش سيبك من التليفون استعمله واستفيد منه من الكمبيوتر ومن النت استفيد منهم على قد ما تقدر لكن الاصل كتابك ما تبطلوش تشتروا كتب ما تبطلوش تقتنوا كتب وتقروا في الكتب وتعلموا في الكتب وتورثوا الكتب وتورثوا المكتبات قال سيدنا عبد الله بن مسعود حامل القرآن حامل راية الإسلام لا يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو تلاوة القرآن سبب لتنزل الملائكة حديث الجميل الجميل الذي أشرت إليه في في حلقات سابقة جاءنا المصحف القرآن القرآن كلام الله أنا بحب المصاحف الجميلة أيضا يعني هم طبعا بينهوا عن تزويق المصحف وتزيين المصحف بس ايه آه يعني خليها آه هوى ماشي يحبوا آه الجمال فالشاهد ايه ان المصحف الجميل آه بيقربك ان انت تفهم قرآن اكتر يعني او تقعد مع المصحف اكتر وان كان زي كده المصحف الجميل ده بتاع البيت لكن المصحف بتاع الجيب موضوعه مختلف آه الشاهد ايه صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث أسيد بن حضير عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بينما أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي فظننت أن فرس طلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا يحيى في الرواية دي اقرأ أبا عتيك قال فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى من السماء إلى الأرض ورسول الله يقول اقرأ أبا عتيك اقرأ أبا عتيك اقرأ فقال يا رسول الله فما استطعت ما استطعت أن أمضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب الرواية دي في صحيح الترغيب والترهيب 1464 أما إنك لو مضيت لإيه لرأيت العجائب هي دي إن قراءة القرآن بتتنزل الملائكة الرواية الثانية اللي اقرأ أبا يحيى اقرأ أبا يحيى اقرأ أبا يحيى قال فرأيت ظلة مثل السرج يعني زي ما تقول نجفة ضخمة جدا كبيرة ظلة حاجة كبيرة نازلة مالية الأرض فالشاهد أنه لما انقطع عن القرآن قال فلما سكت رفعت اقرأ القرآن الرواية الثانية بتاع صحيح مسلم هي أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ القرآن في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا فقال أسيد فخشيت أن تطأ على يحيى ابني وكان ينام في المربد كان الفرس بتاعه قدامه المربد اللي هو بيحطه فيه الأكل بتاع الفرس ومن أي فيه الواد فخاف ان الفرس تنط على الولد خشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى لا أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا قال رسول الله اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولقراءتك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم ما تستتر منهم أو حب القرآن يجلب حب الله عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعل وإن كرهتم تركتكم كان الراجل ده كل ما يصلي يقرأ الأول قل هو الله أحد وبعدين يقرأ آيات قل هو الله أحد وبعدين يقرأ آيات قالوا له أنت شايف إنها قصيرة مش هتكفي فما تسيبها يا عم قال لهم مانيش سايبها يا عاجبكم على كده أنا وسام مش عاجبكم أمشي أنا مش لكم إمام غيري وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيروح مسجد قباء إيه كل سبت كل يوم سبت يروح يصلي الفجر في في مسجده في المدينة صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويجلس للشروق وبعدين يخرج إلى مسجد قباء يصلي فيه ركعتين صلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فلما أتاهم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول الله إني أحبها قال ولما قال لأن فيها صفة الرب فقال أحبك الله بحبها وفي رواية حبك لها أدخلك الجنة مين بيحبك سورة قل هو الله أحد ليه هو ده الموضوع بقى عشان قصيرة عشان بخلص مش عشان فيها صفة الرب أنا بحبها عشان فيها اسم الله الصمد لم يرد في غيرها قل هو الله أحد الله الصمد اللي قلت لكم قبل كده لابد أن يكون لقلبك صمد يصمد إليه ولما يبقى القلبك صمد بيصمد إليه قلبك بيقوى بهذا الصمد قوة القلب فلذلك القرآن رحمة القرآن كفاية أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخر آيتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه كفتاه طيب احنا عايزين نعرف ازاي نقدر نحصل على بركات القرآن وثمرات القرآن وخير القرآن وينفعنا ربنا بالقرآن نعمل ايه نقرأ وخلاص لا الموضوع محتاج قعدة تعالوا نقعد نتكلم ازاي نقرأ قرآن أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لرمضان استعد نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال